السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد ما زلنا نتحدث في الإيمان بالملائكة تكلمنا في الحلقة السابقة عن الإيمان بالملائكة والحلقات اللي قبلها عن الإيمان بالله الإيمان بالملائكة وصلنا فيه إلى أن الملائكة لهم أعمال في علم الغيب ولهم أعمال في علم الشهادة وكنا متوقفين عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انهم بيسالوا ال ال العبد في قبره فكنا قلنا ان المؤمن لما بيقولوا من ربك من الرجل الذي بعث فيكم وما دينك فلما بيقول ربي الله رسولي محمد صلى الله عليه وسلم ديني الاسلام بتقول الملائكه قد كنا نعلم انك تقول هذا وبعدين يفتح له باب الى النار وتقول الملائكة هذا مقعدك في النار لو لم تكن آمنت بربك أما وقد آمنت بربك آه يفتح له باب إلى الجنة حتى النبي صلى الله فيراهما جميعا وكنا بنقول إن دي من العظمة إزاي؟ إن الإنسان ما يحسش بالخير أو بيحس بالنعمة اللي هو فيها إلا لما يبقى عكسها يشوف الموضوع بالعكس يعني يعني إيه إيه العكس كده يعني فكنا بنتكلم عن الصراط الله عز وجل يقول وان منكم الا واردها يعني على جهنم كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ولذلك لما بيجي على الكافر بقى بتسال الملائكه من ربك من الرجل الذي بعث فيكم وما دينك حديث بيقول ايه فيقول ها ها لا ادري ها ها مش اول من عارف من الرجل الذي بعث فيكم ها ها لا ادري ها ها بيضحك ايه دينك ايه ايه وانت كنت اصلا عايش ليه كانت حياتك ايه في الدنيا بتعمل ايه ها ها لا ادري على نظام دينا الدنيا ما نعرف ليه ولا جايين ليه ولا رايحين فين على نظام جئت لا اعلم من اين ولكني اتيته على نظام اي حاجه يعني الناس بتقول لك ايه شباب الغالي ضيعته في ايه انا اجي في الهوى اسمك انا مش عارف انا يا قلب ارتاح شبابك راح كلام زي كده يعني الناس عايزه تضيع عايزه تضيع الناس عايزه تخلي الناس عايشين في ضياع احنا مش عارفين احنا جايين ليه ولبست ثوب العيش لم استشر وحرت فيه بين شتى الفكر وسوف امضي الثوب عني ولم ادرك لماذا جئت اين المفر لماذا جئت انا مش عارف انا جاي ليه ولا عايش ليه يا كثير يا رب وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون افحسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق سوره المؤمنون والله عز وجل يقول سورة القيامة أيحسب الإنسان أن يترك كده؟ كده؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين زوجين نوعين مفيش مساواة بين نوعين المساواة بين نوع واحد ازاي تساوي بين نوعين؟ تساوي بين راجل وامرأة ازاي؟ ده له أعمال وده ليها أعمال ده له طبيعة وده ليها طبيعة فجعل منه الزوجين يعني النوعين الذكر أدي الرجل والأنثى أدي المرأة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى عز وجل قادر ولذلك ربنا يقول في سورة الحجر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ها وإن الساعة قيامة لآتية أصحاب السطح الجميل يبقى مش ممكن نكون خلقنا هدف هبلا كده ويعني بلا هدف حاشا لله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين سورة الأنبياء بل ان الله تبارك وتعالى خلق كل شيء لحكمه فخلق جماد ونبات وحيوان وانسان وسخر الجماد والنبات والحيوان للانسان وامر الانسان في عباده الله وتحقيق الدين اقامه الدين احنا هدفنا كلنا ان نقيم الدين سوره السوره شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ايه ان اقيموا الدين ان اقيموا الدين فهدفنا اقامه الدين علشان كده بيضحك اللي في قبره ومش عارف مش حاسس عايش كده و... اه عايش شوف اللفظ بقى عايش الله امال المسلم ايه؟ حي انا طب الفرق ايه؟ ايه الفرق بين المعيشه والحياه؟ المعيشه واحد بيتجوز وبياكل وبيشرب وبيفلس عايش زي ايه؟ زي البورصه والقمار والفار والصنصار عايشين لكن في هدف لا ايه هدف البورصه؟ ايه هدف السلطات؟ ايه هدف بيعمل ايه؟ ملوش ربنا مسخره عشان نشوفه بس نبص له كده ونقول اه انت مش زيي بقى خلي بالك لا انا باكل واشرب وبتجوز وبخلف عشان احقق الدين برفيوم وان اقم وجهك للدين وجهك يعني مش وشك بس يعني كلامك كله للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين سوره الروم فاقم وجهك للدين القيم سوره الروم فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها يبقى احنا بنحقق دين يبقى نيجي نسال بقى في امورنا ربنا هيثبتنا طبعا يثبت الله الذين امنوا سوره ابراهيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنشوف ازاي في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني يعني أنت هنا في الدنيا أهو فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا أنت ساعة الاحتضار ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الا تخافوا بتخاف ايه يعني ايه خايف من ايه؟ انا بخاف على اللي خايف رايحين لحياه ثانيه ما شفناهاش داخلين على بيت طبعا بتبقى خايف ده انت لو رحت بلد جديده عليك لاول مره بتروحها يعني بتبقى هايل شويه كده يعني الملائكه بتقول لك الا تخافوا من اللي انت رايحه ولا تحزنوا على اللي انت سيد وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم احنا معاكم بننصركم وبنثبتكم فين؟ في الحياة الدنيا هنا اهو هنا فين؟ هنا ها في القبر يعني وفي الآخرة عند لقاء الله في الآخرة دي تلاقيها في سورة الأنبياء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون خلي بالك لا يحزنهم الفزع الأكبر في الآخرة بقى واحنا طالعين من القبور وتتلقاهم الملائكة هم اللي كانوا معانا ساعة طلوع الروح وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون عشان كده بيقولوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فين؟ في الحياة الدنيا ها؟ وفي الآخرة طيب يقعد يضحك ويقول مش عارف اه والله ما كنت عارف حاجه وكنت عايش اي كلام واي حاجه تقول له ملائكة قد نعلم لا دريت ولا تريت لا دريت ولا تليت يا رب إن شاء الله ما كنت عنك تعرف إن شاء الله ما تعرفش ولا كان عنك تعرف وكنا عارفين إنك هتقول كده قد كنا نعلم أنك ستقول هذا نفتح له باب هذا الكافر إلى الجنة جنة وتقول له ملائكة انظر هذا مقعدك في الجنة لو آمنت بربك أما وقد كفرت بربك اه اقفل افتح يفتح له باب إلى الجنة جهنم والعياذ بالله فتقول له هذا مقعدك في النار فيراهما جميعا شوف الحسرة بقى هذه الحسرة والعياذ بالله طيب يبقى الملائكة بت... بتسأل في القبر اه والملائكة زي ما قلنا دلوقتي بتقبض الأرواح إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا بس احنا اتكلمنا هنا عن ملائكة الإيه؟ ملائكة الرحمة اللي بتقبض روح المؤمن لكن في ملائكة عذاب بتقبض روح الكافر قال الله عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم والعياذ بالله يضربوا على وشه يضربوا على المقعدة وذوقوا عذاب الحريق ليه؟ لأنهم كفروا الملائكة اللي بت اللي بتقبض أرواحهم بتقبضها بشدة بتقبضها بصعوبة والعياذ بالله آه فقبض الارواح اهو طب يبقى لما نيجي نتكلم عن الاثر زي ما هنشوف اللي عايز بقى الملائكه تخرج روحه يؤمن بيهم وايمانه بيهم يكون ايمان عملي زي ما هنقول. من ضمن اعمال الملائكه في عالم الشهاده اللي هو تلمس اهل الذكر اللي يذكرون الله اللي قاعد يقرا قران اللي بيصلي اللي بيتعبدوا الله تبارك وتعالى اللي قاعدين في حلقات لله عز وجل مش حلقات رقص مش قاعدين بيرقصوا ونقول ده يذكروا الله ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الذكر الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله صوت الحديث اللي بي اللي بيذكر الله يبقى خاشع اللي بيذكر الله يبقى خاشع لكن لا يمكن ولا يعقل ان واحد عمال يتطوع ويتناكل يمين وشمال يقول ذكر ويجيب المناظر دي عشان يسيء للاسلام ويسيء للمسلمين مين قال لك انت لما تذكر اسم الله تتطوع كده ربنا سبحانه وتعالى يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القلب بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين هذا سورة الأعراف الإنسان لما يذكر الله سورة الرعد يقول الله عز وجل موضحا ألا بذكر الله هات الآن الأول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب شوف المسلم لما بيذكر الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث سورة الزمر كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله يقول لك طب ربنا بيقول يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم طب هو برضه قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال لك تقوم ترقص ولا كنت تطوع ها طب ما تجيب سوره يونس واذا مس الانسان الضر دعا لجنبه ها؟ او قاعدا ها؟ او قائما ازاي هات واحد ربنا نزل عليه ضر كده عايز يرقص ربنا يقول لي يا ربنا ماشي من عليا ولا يا رب- طيب اشمعنى في دي خدتها هنا واشمعنى في الثانيه في اخر سوره ال عمران آه، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اذا اللي يذكر الله زي ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول قوم يذكرون الله ان حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وفي الروايه وذكرهم الله في من عنده ان إن الملائكه ان لله ملائكه يطوفون في الارض يلتمسون اهل الذكر بس عايزين نصحح المفهوم يلتمسون اهل الذكر اهل الذكر بيقول لك لا ده واقفين قال كل واحد داخل في ايد الثاني ليه؟ قال بص كده قال دي 18 ودي كان 81 فلما تمسك دي 18 81 يبقى ايه؟ 99 ايه دول؟ اسماء الله الحسنى وبعدين قال اتطوع بقى واعمل كده اعمل كده لغايه ما يدوخ يقع إيه وصل وصل فين؟ مش عارف وصل فين؟ وفي حاجه اسمها عندنا وصل في الاسلام ايه وصل يعني؟ وايه ايه التحديد ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده وقال نعمل كده حسبنا الله ونعم الوكيل لكن صورة سيئة للإسلام والمسلمين خاصة بعد صلاة الجمعة ويجوا الأجانب يصوروا يقول لك ادي الجماعة المسلمين أهو بيتطوعهم وجماعة كلهم إيه دراويش كده عمالين يريلوا وعاملين بتاع ليس هذا من الذكر لكن الملائكة لما بتلاقي قوم يذكرون الله عز وجل بتحصهم بأجنحتها ويسألهم ربهم الجد يذكروني اه من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم إلى آخره طيب آم، برضو الملائكة بتبقى لها أعمال تانية زي آه، زي تثبيت المؤمنين في القتال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا يا ملائكة ثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب آه إذ يمددكم ربكم بألف من الملائكة مجرمون ملائكة ملائكة ملائكة وكانت الملائكة في غزوة بدر وكانت في, في كثير من الغزوات يبقى معناها ان الملائكة لها اعمال في علم الشهادة منها مساعدة المؤمنين طيب انا عايز اخد الخلاصة بقى اللي مؤمن بهذا الكلام ويقول انا مؤمن بالملائكة ايه اثر اثر الايمان ايه بقى؟ ها؟ في كل حته بقى اثر الايمان انت مؤمن بالملائكه انهم مطيعين لله عز وجل اه طب ما انت تطيع الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اتبعوا الكتاب واطيعوا الرسول سوره النساء واولي الامر منكم حق حق بالع- بل بل زي ما كنت بقول ان احنا في رمضان بنبقى زي الملائكه بل افضل من الملائكه كمان ليه؟ لان الملائكه مسيرين انت مخير ومع ذلك انت زيهم لا بتاكل ولا بتشرب ولا بالجمع ذكر يعني شهوتي البطن والفرج بنتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهم في رمضان طيب انت شفت الملائكه بتعذب الكفار ازاي؟ ايه؟ تتحمل العذاب ده؟ والله العظيم ولا شرط حتى نتحملها. ده احنا في الدنيا اهو النار موجوده قدامنا سبحان الله لازم كل واحد فينا اتلسع اتحدى واحد ما يكونش اتلسع لازم على حتى على المثل بتاعنا نقول لك اللي اللي بيخاف اللي, بي... اللي بيخاف من الشوربه بينفخ في الزبادي او اللي بيخاف من الشوربه بينفخ في الزبادي يعني معناها ايه؟ ان احنا يعني لازم نكون اتلسعنا تيجي مره مثلا على اه على آه، لازم هتنتعش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه جزء جزء حديث صحيح جزء من واحد من سبعين جزء من نار جهنم قال والله يا رسول الله ان كانت لكافيه قال انها نار جهنم فضلت علينا يعني زادت على نار الدنيا بتسعة وستين جزء وكلهن مثل حرمها ولذلك هي النار بتاعت الدنيا دي ليه؟ عشان نطبخ عليها ونسخن عليها بس كنت الواقعة أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها ليه؟ عد. نحن جعلناها تذكرة نمرة واحد عشان تفطرك بنار الآخرة. اثنين ومتاعا سخن عليها واطبخ عليها ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. يبقى اللي عايز يحترم نفسه ويبعد عن جهنم اللي احنا مش قدها والله ما احنا قدها ولها زفير وتكاد تميز من الغيظ وكلما القي فيها فوج يا أخي الكلام ده سبحان الله سبحان الله ده واحد يجيله صداع نصفي مش حاسس وبيبقى كاره كاره الدنيا كلها بل لو كنت معنا في جهنم كمان هواي واحد والله سبحان الله بيقول والله لو لم يكن في جهنم الا صداع نصفي لكفى عذابا يعني لا ده فيها بقى نار وفيها ملابس وفيها سكن وفيها اكل وفيها شرب بس ازاي ده ده موضوع ثاني يعني لكن اللي اللي مؤمن بالملائكه بتعذب الكفار ابعد ابعد عليها ملائكه الغلاظ والشداد طب واللي مؤمن الملائكه بتنعم المؤمنين يلا يا عم يلا فرصه عمرك اعمل الخير اعمل الخير على قد ما تقدر سوره الحج في اخرها يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون افعلوا الخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر يعني الخير لا يبلى ما يضيعش ابدا ابدا يمكن يضيع عند العبد الناس بتنسى والناس فيها ناس مزالة ها بتنسى ولا فيها مزالة لكن عند الله يضيع لا والله طيب انت مؤمن بان الملائكه نزلت في القران ده طب ايه ايه وضعك معاه وهنتكلم عن الكتب لسه ده دلوقتي طيب انت مؤمن بان الملائكه بتحصى عليك اعمالك بالله عليك ها طب شوف حالنا بقى ازاي بقى يعني مثلا انا هضرب لك مثل بسيط لو قلت لك انت بكره الصبح اول ما تنزل من بيتك اه في كاميرا هتصورك بس مش هنقول لك هي محطوطه فين ممكن تلاقيها في عربيه تلاقيها في بيت تلاقي واحد حاططها في شنطه آه، مش هنقول لك ها زي موضوع الكاميرا وراءك اللي بي- بي- بيلزقوا بيه الناس ده انت نازل الصبح اه على يقين انك هتتصور انت دلوقتي بتتصور اه بس فين الكاميرا والله مش شايفها تكون في العربيه اللي واقفه هناك دي ولا يكون في البيت اللي ولا ولا ولا ولا اه ها لكن بتتصور ولا لا؟ اه طب انت مش شايف الكاميرا مش مشكله لكن انت بتتصور طب انسى الكلام ده ولله المثل الاعلى تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك الله شايفك ولا لا؟ شايف بس انا مش شايفه اه بس هو شايف مم. طب الملائكه دي انا مش شايفها لكن فيهم على اليمين وعن الشمال قعيد اهو عن اليمين وعن الشمال قعيد قعيد يعني ملهمش شغلانه ثانيه مش بيقعد بعد الظهر overtime مثلا لا هم قاعدين شغلتهم انت ملهمش شغلانه الا انت ها؟ يبقى حالك ايه بقى؟ ان معكم من لا يفارقكم الا عند الخلاء ضرب الميت وعند الجماع فاستحيوهم واكرموهم الله شوف المنظر استحيوهم يعني يعني اتكسف من الملك اتكسف احنا عندنا مثلا يقول لك يا اخي اتكسف على دمك ايه اتكسف على دمك يعني لا اتكسف على الملائكه اللي موجودين وشايفينك حتى في الفاظ والله عايزين نصححها ما نجيش نقول واحد خلي عندك دم قول له خلي عندك دين لان كل واحد فينا عنده دم يعني كل واحد فينا فيه ايه من خمسه ونص لسته لتر منهم لتر او لتر ونص في الطحال ده خزين سبحان الله عشان الواحد لو جاله نزيف ولا حاجه عبال ما تيجي ما تعرفش يزاد يعني يكون ده فايه يلحقوه يعني لكن ما تقولوش خلي عندك دم طب ما احنا كلنا عندنا دم قول له خلي عندك دين دين فوائد خلي عندي دين طب انا عندي دين اه طب كويس يلا امال اذا كان عندك دين امال بتعمل كذا كذا ليه؟ حلنا ايه بقى مع السيئات والمعاصي ان الملائكه اللي بتكتب عن اليمين وعن الشمال م? لو كل واحد فينا بس يراجع نفسه شويه كده اظهر الايمان بالملائكه يعني ايه في ملائكه عن يمين وعن شمال بتكتب الاعمال يعني ايه انت مؤمن بان في ملائكه هتاخد روحك قال لي قال لك فيهم الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هم دول الم- اللي هياخدوا أرواح المؤمنين طب ما تبقى منهم أنت ولذلك كنت القيامة بقى كلا إذا بلغت التراقيان الروح طالعة من الرجل لأنها عكس ما دخلت الروح دخلت من البق الروح تخش تخش تخش لغاية ما وصلت للرجل في الموت بالعكس تطلع من الرجل تطلع تطلع تطلع تطلع والبق لكن قبل ما تطلع من هنا فلولا كلا اذا بلغت التراقية اللي هي عظمة الترقوة دي العظمة دي الروح لغاية هنا كلا كلا كلا اذا بلغت التراقية وقيل اه بص الآية اللي جاية وقيل آه من راق راق يعني طالع يعني الروح لما طلعت لغاية التركوة دي في من راق يا ترى مين اللي هيرقع بالروح دي يعني يا ترى مين اللي هيصعد بالروح دي يا ترى مين اللي هيطلع بالروح دي ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب وقيل من راق وظن اي تاكد الحديث انه الفراق والتفت الساق بالساق فإن الدنيا راح الأخرة إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى كنت بتعمل إيه بقى في الدنيا وقضيت عمرك إزاي وشبابك الغالي وديته فين يقول صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه شبابك الغالي وديته فين شبابك الغالي وديته فين حديث صحيح صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم تبعثني بظلم الله بظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل اثنين وشاب نشأ في طاعة الله شاب أو شاب يعني نشأ في طاعة الله نشأ في طاعة الله اللي عايز الملائكة تقبض روحه ويكون كده مطمئن مش وقت الذين تتوفاهم الملائكة طيبين اه لكن التانيين بقى ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم والعياذ بالله طب انت مؤمن ان في ملائكة بت- بت- بت- بتدور على أهل الذكر طب ما تقعد افتح القرآن يلا احضر دروس العلم انت عايز الملائكة بتحسك إلى الله عز وجل وبتجيب سيرتك بتجيب سيرتك ربنا يقول لهم يا ملائكتي قاعدين لي عبادي ويذكرونك هل رأوني؟ لا يا رب طب وماذا لو رأوني؟ والله يا رب لو شافوك الملائكة تقول له كده كانوا هيبقوا أكثر ليك ذكر طيب وبيتعودوا من إيه؟ مش عايزين يخشوا جهنم يا رب طب رأوها؟ لا أمال لو رأوها كانوا هيبقوا أكثر منها بعده هم عايزين إيه؟ عايزين الجنة شافوها؟ لا أمال لو شافوا الجنة ده أنا بقول لك معنى الحديث بسرعة يعني كانوا هيبقوا أكثر طلب ليها وكذا وكذا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم يلا يلا الحق نفسك الحق نفسك دروس العلم دروس الفقه احضرها عايزين نحضر حلقات نقعد نقرا فيها القران نقرا فيها اسماء الله الحسنى ان الله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه يعني من تخلق بها من عمل بها من حفظها من كذا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى سوره طه من بعدها كانت في سوره الاعراف فيبقى لو انت مؤمن ان في ملائكه بتحث اهل الذكر تكون منهم لو انت مؤمن بان في ملائكه بتسالك في القبر وهتثبت يثبت الله الذين امنوا بالقول الشاب هنون يا رسول الله ما من عبد ي- يعني يقوم في القبر فيكون عليه ملكان اسودان ازرقان الا هيل عند ذلك هيل هيخاف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يبقى تسال هذا السؤال الملائكه تثبتك لو انت مؤمن بان الملائكه بتساعد المؤمنين في القتال وفي الحرب هتعمل ايه؟ هتتوكل على الله وتعتمد على الله مش على نفسك مش على قوتك مش على قوتك لا الله يقول واعدوا لو ما استطعتم من قوه سوره الانفال ما استطعتم من قوه قوه أه؟ ما ومن رباط الخيل الله رباط الخيل اللي هي الايه؟ اللي هي القوه العسكريه امال دي قوه ايه دي؟ اه دي غير القوه العسكريه لجميل واعدوا لو ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل رباط الخيل هي القوه العسكريه امال دي قوه ايه دي؟ دي قوه اقتصاديه ثقافيه جسمانيه علميه ماليه آه، بكل انواع القوه وبعدين قوه عسكريه واحنا امتنا امه الحديد للاسف مش امه صفيح ان الواحد هنا صفيح الله في سوره الحديد يقول وانزلنا الحديد فيه بأس شديد اللي هو ايه بأس شديد؟ اللي هو حرب وقتال ومنافع للناس ومنافع بعد كده احنا مش امه حديد دلوقتي بقينا امه صفيح بقينا في بقينا في اخر الامم ده انت شايف لكن لو احنا مؤمنين بالملائكه اللي هتثبتنا يثبت الملائكه اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم ايه فثبتوا الذين امنوا يبقى انت بتقاتل في سبيل الله ومعاك ايه؟ ومعاك ملائكة الله ملائكة الله اللي بتأيدك لما نقول لا معلش اصل احنا مش قدهم احنا مش قدهم احنا ضعاف احنا سياسة الاستبداء احنا هنقعد نتحايل عليهم ها؟ حاجة ولا هيعبروك ولا هيعبروك انما يوم ان تقول انا معي الله عز وجل وبقول له يا رب انا بقاتل في سبيلك يا شوف بقى انت من- الغزوات الاسلاميه والفتوحات الاسلاميه فتوح العراق وفتوح الشام ومن قبل شوف الخير ده كله كان المسلمين كانوا ايه؟ هاتلي مره معركه كده بس كان فيها عدد من المسلمين مش عايز اقول لك حتى زي ولا رسل ابدا ابدا يعني لو خدنا امثله كتير بس الوقت يعني تجد عمر ما كان ولذلك ولذلك المسلمين يقاتلون في سبيل الله وهم مؤمنين بان الله معهم وان الملائكه تثبتهم وتنصرهم وتساعدهم م? الملائكه زي حاجه اتغيرت هيك. مثلا مثلا البراق اللي ركبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج احنا شفناه قبل كده؟ لا لكن امتى ظهر؟ ها؟ لما ربنا اراد ان يدينا درس في الاخذ بالاسباب فاظهره للنبي صلى الله عليه وسلم وركب النبي على البراق لكن كان موجود البراق ولا مش موجود؟ كان موجود فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون فالمسلم عندما يقاتل في سبيل الله ليقاتل وهو يعلم ان معه ملائكه الله تثبته وتلقي في قلوب الذين كفروا الايه؟ الرعب. انا عايز كل اخ لما يقعد بكل اخت يتخيل كده انت مؤمن بالملائكه؟ مم. اثر الايمان ايه؟ ده انا بكلمه. شوف هم بيعملوا ايه وانت عايز ايه؟ عايز كده ولا كده؟ انت حر. نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ومع الايمان ب- بما بعد الملائكه في الحلقه القادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته